أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الليلة في أضواء وأصداء نعود إليكم من جديد لمواصلة هذه السلسلة من حلقات أضواء وأصداء في الرد على الافتراءات والشبهات في الرد على سب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم في الافتراءات المتعددة التي يقدمها أعداء الدين في كل مكان ليس فقط زكريا بطرس ولكن مدارس وجمعيات وهيئات كثيرة جدا تقول مثل ما يقول زكريا بطرس مشاهدينا الكرام يعني حلقة الليلة فيها الكثير من الموضوعات فيها ما يتعلق بما في الرد على بعض ما ذكر في حلقة الأمس حلقات زكريا بطرس في قناته المسيحية أيضا فيها بعض الموضوعات الأخرى توضيحا لبعض النقاط التي تم سردها في الحلقة قبل الماضية وتعلقت أو حدث بها يعني ردود من زكريا بطرس فيها موضوع آخر من الموضوعات المهمة التي يتحدث فيها المسيحيون عن الإسلام موضوع شائك ومهم نتمنى أن تتابعونا مع تتابعونا معنا في هذا الحوار حتى نستفيد ونتمكن إن شاء الله من الرد على كل الأباطيل التي تحوك أو تحاك ضد الإسلام والمسلمين حتى لا نطيل في المقدمة نبدأ بالترحيب بضيفنا وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أهلا بحضرتك شيخنا الله يسلمك وأيضا نرحب بالأخ الفاضل الأستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنة الأديان أهلا بك يا ازيك يا استاذ شيخنا.
باشا الحمد لله على السلامه نشكرك على تقديمك الحلقة الله السابقة يحفظك يا استاذ باشا، الحمد لله الله يكرمك آه، يعني مشاهدينا الكرام آه، يعني آه، في مدرسة معروفة كده في- في الكنائس اسمها مدر- مدارس يوم الأحد بكرة الأحد والناس اللي يعني اللي عندها شيء من العلاقات مع الإخوة المسيحيين عندهم آه، معلومات كافية جدا عن ما يحدث في هذه المدارس هذه المدارس آه، تقدم يعني أو تسقي الأطفال بعض المغالطات أو مش بعض كثير من المغالطات التي آه، تتحدث عن الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم آه، دورنا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج التي تهتم بهذه القضية هي التصحيح والتوضيح وأيضا التقريب لمن لا يفهم من المسلمين كيف يفهم وكيف يرد وكيف يقوي عقيدته بإذن الله هنبدأ شيخنا يعني في هذه الحلقة يعني بداية آه، بالأمس آه، زكريا بطرس آه، قدم حلقة في قناته آه، يتحدث فيها عما تحدثنا عنه قبل أسبوعين في أضواء وأصداء وذكر أحد الموضوعات التي تكلمنا فيها وهو بت- بالتحديد موضوع آه، سب يسوع للمرأة الكنعانية وتوقف عند آه، يعني آه، ال- ال- السب ويعني ذكر أو نكر ما ذكرناه في هذا الموضوع فيعني آه، كيف نرد على هذا الرد على زكريا بطرس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأود أن أكرر النداء للآباء وللأمهات للإخوان وللأخوات للأبناء وللبنات وأيضا للنصارى في كل مكان أننا لسنا في حرب مع أحد على الإطلاق لكن تم الهجوم علينا بأسلوب شرس ويقوم على الكذب والتدليس من قبل القمص زكريا بطرس فنحن نذب عن ديننا لا أكثر في هذه المسألة وبعدين يا أستاذ أشرف يعني آه، كنت أتمنى من القمص زكريا بطرس أن ينكر أو أن يجيب على واحدة مما ذكرنا إنه تحدى أولا أن آتي بإثبات المرض الخمسيني وكان هذا التحدي قائما بيننا بحيث أنه قال بالحرف الواحد على قناته والزغبي إن لم يجب عن ذلك فقد مصداقيته أمام الجميع وجعلها مناظرة بمعنى أنني لو أثبتت المرض الخمسيني وأثبتت أنه مريض به وجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن أنا عجزت وجب علي أن أقول أنا على باطل وكان من المفترض أن يعلن إسلامه في الحلقة الماضية هذه واحدة الثانية ما استطاع أن يرد على الإطلاق في قضية وحيد والمرأة التي كانت معه وهذا المسلسل العجيب الثالثة ما استطاع أن يبدع على الإطلاق بالنسبة للفيلم الجنسي إلا المدعوة التي معه وأود أن أقول له يقوم زكريا أنا معك في ساحة علمية لن أتعرض لذاتك أبدا ولا لأسرتك رغم أن الشباب أتوني بأشياء مسجلة وبشكاوى بأرقامها في أقسام الشرطة من قبل ذلك في أشياء فاحشة جدا لكني لن أتدنى لهذا المستوى على الإطلاق لأني وعدتك أن يكون السجال علميا أمام الجميع ال- القم الزكريا عامة بكل النقاط حتى في نسب النبي لما أتيت بإذن الله جل وعلا بالرد المفحم ما استطاع أن يجيب بكلمة واحدة لو عددت وسأشرف الحلقة تنتهي بس حسبي أن أقول بإذن الله جل وعلا هو قلب الحرف الواحد في حلقة الأمس كما ذكر الشباب وأتوني بذلك قال في موضوع شتم المسيح للمرأة قال الشيخ الزغبي لا يقرأ التفاسير الشيخ الزغبي لا يقرأ التفاسير وحسبي قبل دي أنه أنكر علي حينما قلت هذه المصطلحات من السب والشتم لم يكن لي علم بها قبل ذلك وقصدت كلمة العاهرة الفاجرة في الكتاب المقدس الرجل يقول لا الشيخ الزغبي دلس يمكن أن يكون هناك كذا في القرآن مثلا قردة القرآن تكلم عن مسخ أناس من بني إسرائيل خالفوا فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وليس هذا في مجال السب على الإطلاق لكنه يتحدث عن خس أيضا بالنسبة لتشبيه الله جل وعلا لليهود الذين حرفوا التوراة مقابل أطماع مادية حقيرة ولم يعملوا بما علموا قال في مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني مثل الحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة لكن لا يستفيد منها شيئا أبدا وأيضا في هذا البلعم ابن باعوراء وينطق عند البعض بلعام ابن باعوراء قال الله جل وعلا فيه آه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو وإن تتركه يلهث لأن الله آتاه الاسم الأعظم وآتاه من العلم ما لم يؤت أحدا ورغم ذلك فتن والعياذ بالله بالذهب والفضة ثم تجلى لسانه وكان حقيقة على ذلك كما جاء فالثلاثة عند الزبير.
فالثلاثة موضوعات ذكرت للتشبيه أحسن الله تمام.
يبارك في عمرك طيب أجيب له بقى هو يقول الشيخ الزغبي لم يقرأ التفاسير ثم يقول هذا النص يعني كأنه يقول النص غير موجود جيب النص يا أستاذ محمد الأول أنا عايز ال- الجميع ينظر إلى آه آه أهي ترجمة العربية أها أهي الكتاب المقدس أهو حتى اسم الطبعة موجود أهو تعالوا ننظر بقى للنص الموجود حرفيا فغضب شاول على يوناثان وقال له يا ابن الفاجرة العاصية أنا آسف والله وأنا بنتقي يا أستاذ أشرف حتى من زوجتي وأولادي ويعني والمسلمين طبيعي، جميعا ما نحبش- أنا آسف ما نحبش ننطق هذه ولكن الألفاظ نحن- لأجل التوضيح ونحن نوضح فقط ذنبا تمام.
عن ديننا تمام.
أهي بالنص أهي يا ابن الفاجرة العاصية أتحسبني لا أعلم أنك متحزب لابن يسى لخزيك وعار أمك يعني وعار أمك والعياذ بالله جل وعلا هات له بقى النص الذي أنكره يا أستاذ محمد من الكتاب المقدس بالنص يعني في شتم المسيح طبعا نحن نبرئ المسيح من ذلك تمام. لكن نبرئه النص من موجود، ذلك.
إنه نص ولكن موجود في النص الكتاب.
موجود وأنكره أي.
وقال الزغبي لا يقرأ التفاسير أي.
جيب لي بقى التفسير يا استاذ محمد انجيل متى الاصحاح 15 العدد 24 الاول الكتاب المقدس اهو ترجمه الفان دايك اللي موجوده مع المصريين الموجودين في مصر اهي طيب انا قلت يا جماعه انجيل متى 15 26 فاجاب وقال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله فشوف فاتت وسجدت له قائله يا سيد اعني فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب تمام ويطرح للكلاب هل تنكر ذلك يا قم زكريا لن أسيء إليك لن أسيء إليك لكن أقول للنصارى في كل مكان كونوا منصفين ولست في حرب معكم لكن أبين لكم تدليس القمص زكريا يعني إنه نبين من يقرأ ومن لا يقرأ وأه بالضبط آه، من- وأنا قلت للقمص أي.
أنت قلت أنك تقرأ في الإسلام منذ خمسين عام وثبت أنك ما قرأت في الإسلام ولا ولا في في النصرانية بدليل صحيح.
هجومي على الأرثوذكس هجومي على الكاثوليك هجومي على البروتستانت وأنا متيقن أن الرجل لا يؤمن بما هو عليه وأقسم لك أنه يعلم أن الإسلام هو الحق لكنه يكرر لأجل شيء شيخ الأموال.
شيخنا شيخنا هي سبوبة تسمعني بعدين الصليب اللي كان بيلبسه كان ايه كان زمان فضه بقى ايه وزمان دلوقتي ذهب تسمعني ذهب، دي.
آه، اتفضل.
في حطام اسمعوني يا جماعه في حطام وفيه بطرس كانوا مع بعض يركبوا عجل وفقراء جدا بعد شوية لقوا الحطام لكن راكب عربية مرسيدس بطرس وقفوا الجيب دي منين؟ قال له والله عملت صندوقين عندي في الكنيسة صندوق للرب وصندوق لي يعني اللي بيجي لي باخذ بعد شوية لقى بطرس راكب شبح أسبوع عانى يا بطرس جبت منين؟ قال له والله هو صندوق واحد أنا برميه فوق اللي يطلع للرب واللي ينزل لي يعني وقام لابس الدهب
استاذ محمد يعني تعقيبات على يعني ما ذكر حول الحلقه قبل الماضيه في ردود زكريا بطرس بالامس واعتقد ان لديك اليوم بعض الفواصل الصوتيه والمرئيه ايضا حول هذه القضيه.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم اولا يعني امس كان حلقه زكريا بطرس اسمها الود على الشيخ الزغبي م.
زي اسم كان- الحلقه هذه اسم الحلقه الود على الشيخ الزغبي وكانت نازله على موقعه الود على الشيخ الزغبي جبنا ورقه وقلم وقلنا يا رب المواد يصدق في كلامه ونود عليه على الشيخ الزغبي فوجئنا ان هو بيرد على حلقه من اسبوعين تمام يعني مش حلقه الحلقه ثالثه قبل الاخيره فانا بقول لزكريا مش بطرس مش الحلقه كامله كمان أيوة.
يعني الحلقه من اسبوعين ومش وما كامله ردش كمان ويا ريت رد فاحنا قلنا نشوف زكريا بطرس هيقول ايه فانا بقول لكم زكريا بطرس احنا في برنامج اضواء واصدار دلوقتي بقالنا ثلاث حلقات دي الرابعة دي الرابعة إن شاء الحلقه الله.
الرابعه ان شاء الله تعالى فيا ريت فريق الاعداد اللي معاه يجهزوا له الحلقه لان هو بيقعد اسبوع بمعنى ان هو عنده الحلقه الجمعه مم.
احنا بنرد عليه السبت فاحنا برضه ثاني يوم فاحنا بنرد تاني يوم على طول هو بيقعد اسبوع قدامه أسبوعين.
فيرد على اسبوعين من حلقتين اسبوعين مهلة ليه.
فده طبعا مم. مم.
دليل ان هو فريق الاعداد طلب فلوس كتير فباين ايه ما ادالهمش فلوس يعني تمام.
خد الفلوس واحده فقال لك احنا هنرد على الشيخ الزغبي نقى كلمتين بس من الكلمات اللي قالها الشيخ الزغبي في وصف زكريا بطرس يعني ما قالش ان لا ميزه للانسان على البهيمه في سفر الجامعه ما قالش موضوع ان جوله الانسان كجحش الفرع نقى قال لك ان موضوع شاول واحنا هنرد في الحلقه دي ليه شاول شتم ابنه الانسان بالشتيمه دي وفي احد التفسيرات اللي بيطلب زكريا بطرس في تفسير بيقول لك ان هو كان حتى التفسير ده يعني يا مخنث يا مش راجل تفسيرات اللي هو بيطلبها يعني مم.
ونفس الكلام المراه الكنعانيه فاحنا قلنا طب ندور في التفاسير فقلنا بدل ما نجيب له تفسير مكروه ما نسمعه كلام اباء الكنيسه عن موضوع المراه الكنعانيه فمعانا فاصل ان شاء الله هنسمعه طيب.
كلام الاب ميخائيل شفيق وكلام القو- ايه الانبا شنوده في موضوع المراه الكنعانيه ننتقل معاك يا محمد ونسمع الفاصلين صوتا ثم نعود ونعقد.
المرأة الكنعانية لما راحت للمسيح وقالت له ابنتي مريضة قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب يعني يعني خدي بعضك وامشي لأن أنت كلبة بمعناها كده يعني يعني انت كلبة بمعنى اخر انت كلبة اممية من الكلاب وملكيش الشفاء
شيخنا ده ال- كان كان- كان الفصل الاول الفصل الصوت الاول مع الاب ميخائيل ميخائيل شفيق. آه، طب حضرتك ليك تعقيب قبل ما لا، ننتقل يعني للفصل أنا الثاني.
قلت له بكل أدب ذكرت أنا النص دون أن أؤكد الكلمة أو أن أكررها حتى لا أسيء للمشاهدين لكن ها هنا من ميخائيل الكلمة شفيق قالها نعم.
اكثر من مره.
مر... جيب لنا بلبل طيب رشوده نسمع آه، ال- ال- الرد الاخر او الفصل الاخر من شنوده.
لو قريت العهد القديم تلاقي كتاب اليهود ده بيخبط في اليهود جامد قوي انا لو يهودي عاوز احرف اشيل حته من اشعياء ومن ارميا ومن حسقيال ومن ال- ده كل ده فيه خبط ورزع في اليهود انا لو عاوز احرف في الكتاب عشان يطلع كتاب على مزاجي كده ما, ما اشيل الايه اللي بتقول الثور يعرف صاحبه والحمار معلف قانيه اما اسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم طب ده كتابهم بيشتمهم
آه، عفوا هو ده الفصل اللي طلع كان فصل آه، دا- داود الاب لمعي داوود بيتكلم عن لمعي الشعب الاسرائيلي بيقول ان هم حتى اقل من سوء الحمار ده كان المفروض ردا على ان هو بيقول ان هي- هي نفس نفس الرد الشيخ الزغبي لما قال ان احنا وصفنا الكتاب المقدس القران وصف كلمه حمار طب ما برضه في الكتاب موجودة المقدس في الكتاب قال ان المقدس.
اقل كمان من التور والحمار بالنسبه للاب ميخائيل شفيع قبل ما جهزوا الرابط بتاع ابا شنوده آه، هو قال ان هي كلبه مم.
ومن الكلاب لما قالت له آه، ليس حتى يعني الك- الكلاب بياخدوا فتات فالنص بيقول لك هي اعترفت ان هي كلبه عشان كده يسوع بركه عشان بس نشوف يقول لك كملوا النص ما هي اعترفت ان هي كلبه عشان كده يسوع بركه طيب ناخد الفصل الصوتي مع شنودة اتفضل يا محمد
هل كان الرب يسوع يفرق بين اليهود والأمم عندما رفض المرأة الكنعانية في بداية الأمر؟ السيد المسيح مدح قائد المئة الأموي وقال لم أجد في إسرائيل كله إيمان مثل إيمان الرجل ومدح كثيرا من الأمميين وقبل صعوده قال لتلاميذه تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم اما المراه الكنعانيه فكان في لعنه واخداها من ايام نعود بكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الفواصل الثلاثة التي آه، استمعنا إليها صوتا من سواء من ميخائيل شفيق أو من آه، داود لمعي أو لمعي داود ومن كمان الأنبا شنودة آه، ثلاث أظنها ثلاث فواصل يعني تؤكد أن قصة المرأة الكنعانية أنها حدثت كما ذكرها الشيخ آه، محمد زب في الحلقة قبل الماضية وكما هي موكو- موجودة عندهم في الكتب وأما ال- موضوع آه، داود لمعي أو لمعي داود فكان يتعلق إذا أيضا السؤال أي.
من فينا الذي لم يقرأ مم.
من فينا هو رجل كنسي ورغم ذلك لا يعرف ما في كتابه وأتيته بشهادة هؤلاء وأنا أعرف ما في كتابي حتى يعلم أننا على الحق
شيخنا يعني يعني من هو زكريا بطرس؟ يعني زكريا بطرس في هذه الحاله ليس قسيسا محترف يعني يعني حتى محترف هذه المهنه يعني وليس يعني رجل دين تقي ولا ورع ايا كان رجال الدين في معظم الديانات في الاصل الاصل الشيء انه يكون راجل صالح فهو ليس رجلا تقيا وليس رجلا نقيا وليس رجلا حتى آه، يعني زي ما بيقولوا حريف في الدعوه الى دينه او الى آه، يعني عقيدته ف- فمن هو زكريا بطرس؟
باختصار يا أستاذ أشرف القمص زكريا بطرس بكل أدبه القمص زكريا بطرس رجل تمرد على الكنيسة مم.
والدليل على أنه لا يؤمن بما عنده في عقيدته على الإطلاق أنه اضطرب ثم ضرب في الإنجيليين ضرب في البروتستانت ضرب في الكاثوليك ضرب في الأرثوذكس من بقي وأنكر على هؤلاء جميعا إذا رجل لا يؤمن بما عنده ثم إنهم شرحوه أكثر من مرة بل الأكثر من ذلك أنهم أعلنوا أنه مصاب بالمرض الخمسيني كما أثبتنا تمام وفي النهاية قلنا إن القمص زكريا بطرس سلم نفسه لهيئات ولدول ولجهات حتى يكون حربا على دين الإسلام وحتى يشعل ويؤجج نار الفتنة الطائفية بأرض مصر لا أكثر ولا أقل فالأموال التي تتدفق عليه وعلى مجموعته من كل اتجاه ساقته والعياذ بالله جل وعلا إلى غير طريق ولذلك أدعوه أدعوه إلى أن يسلم حتى يرى النور وحتى يخرج من الظلام استاذ محمد آه، يعني آه، فكره آه، زكريا بطرس القائمه فقط على الاثاره مع المسلمين وعقيده المسلمين ونبي الاسلام وانه يسب و- و- ويعني بهذه الفظاظه في السب والشتم اللي احنا يعني حتى المسلم الجاهل عمره ما يتجرأ ويشتم نبي من الانبياء عمره ما يتجرأ أبدا وح- واظن حتى ال- المسيح الجاهل عمره ما يتجرأ ويشتم نبي من الانبياء وخصوصا نبي الاسلام نعم ففكره يعني لماذا يعني كل هذا الاتجاه ال- ال- ال- الفتن ال- يعني الفتناوي كما نقول عليه يعني أي نعم.
إيه، ضد الاسلام والمسلمين طيب هو زكريا بطرس زي ما قال فضيله الشيخ محمد كده دخل الارثوذكسيه اشتغل قسيس لقى الموضوع كويس دخل البروتستانت ليه عمل بدعه الخلاص في لحظه حتى الانبا الانبا غرغوبي صد عليه في كتاب الحلقه اللي فاتت طلعناه وقفوه في الكنيسه ايام الانبا كورلوس وقفوه ايام الانبا شنوده والدستواليا سحب مشاكل فلقى ان في مشاكل بينهم فجابوا له منظمه من منظمات قالت له طب ما تسيبك من ده كله وخليك في الاسلام م.
طيب ادي كتب هي الناس بتاع المستشرقين اقراها ظبط دور معاك فريق اعداد اطلع عيش في الاسلام فبدا يسلم في الاسلام في قناته اللي هي القناه بتاعتهم اللي هي تبع جويس ماير وان شاء الله زي ما حضرتك وعدتنا كده ان شاء الله يبقى في حلقه خاصه بمن وراء زكريا من وراء بطرس زكريا بطرس فعلا عايزين ومن وراء هذه نوضح القناه بالظبط.
أي نعم.
فالعوامل المسلمين لما يقابلونا مين زكريا بطرس بترد عليه ده طب هو بيعمل ايه طب يعني طب ليه بتشتموه ليه بتعملوه احنا مش بنشتم احنا بنرد عليه من كتابه بنرد عليه زي ما طلب مننا وزي ما طلب مننا من كبار الكنيسه ان احنا نرد عليه فاحنا فعلا ماشيين في الاتجاه ده فاخرنا بس ماشيين في الاتجاه ده فانا عايز اقول دلوقتي العوام اللي بيتفرجوا على القناه الخليجيه دلوقتي من هو زكريا بطرس ونشوف الفاظه في حلقتين بس أكرر تاني، في حلقتين من 500 حلقه عاملهم في الشاب والست عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الله سبحانه وتعالى فنشوف مع الناس فاصل كده مجمع حلقتين فقط منهم الحلقة اللي احنا هنقعد عليها النهارده إن شاء الله كيف تجاوب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنا طبعا يعني في الاصل احنا ما بنحبش نعيد او نكرر يعني آه، الفاظ في ولكن حق يا أستاذ نبينا وفي أشرف، حق آه.
لأن البعض ظن أن الزهدية نعم.
يشتد عليه آه.
لأنهم ما سمعوا وليس المخبر كالمعاين تمام ووالله إن كبدي يتمزق بسبب السب على رسول الله وعلى القرآن وعلى الدين وأقول لو أن رئيسا أو قائدا أو ملكا أرضيا أو أميرا تم فيه هذا السباب أقسم بالله لأمر الإنتربول أتوا به ثم قصف رأسه عن جسده تمام.
ولكن إلى الله المشتكى طيب مع محمد لا نشوف ال- ال- المشهد اللي ما كناش نتمنى ان احنا نشوفه لكن مضطرين نعرضه أي نعم.
آه، على راي ال- فضيله الشيخ محمد الزغبي ان احنا عشان نعلم آه، من يظن اننا نتجرأ او اننا نبالغ او اننا يعني نهتم بقضيه يعني ليست تستحق كل هذا الاهتمام نشوف معاك الفصل ونرجع مره ثانيه
ما هو المشكلة إن ما عندهم عندهمش بعد روحي نعم لأن محمد قال لهم يسأل قال لهم يسألونك عن الروح فقل الروح من عند ربي أمر ربي أيوة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهو ده القليل اللي أنتم مش فاهمينه مم.
لماذا لم يخجل محمد من ذكر هذه الكلمة الفاضحة أم أنه أكثر من استخدام هذه اللفظة ليثير غرائز الناس بما يشتهون فيشتدهم إليه هناك الكثير يا عزيزي الفاضل عن الأمور المخزية النهاردة بقى في حياة محمد وفي الإسلام لقد نطق الرسول محمد بالكلمة القبيحة السوقية الشوارعية اللي ما فيش بني آدم مؤدب يقدر يقولها لأن النبي كان بيتبسط بالكلمات دي والألفاظ دي بينشكح الراجل مؤدب أكتر من النبي فيش رحمة يا نبي الرحمة لا رحمة مين وبتاع مين بعد اذن والدتك طبعا.
ما هو زنى في ماريا القبطيه ما يعني- كانتش زوجته ولا ولا بتاع
الكلمة القبيحة نعم.
اللي قالها رسول كريم صاحب خلق لا تليق ده فعلا.
اللي أنا عايز أقوله قصة زواج محمد من زينب مخزية
لعلكم مشاهدينا الكرام يعني شاهدتم بعضا من كثير يقوله زكريا هذا الافاق آه، يعني هنترك الفرصة لشيخنا الشيخ محمد الزغبي بداية يرد على بعض الحاجات دي مش ردود آه، تو- يعني لا هي بس توضيح يعني هل فعلا زكريا بطرس هذا الافاق يستحق منا كل هذه الردود ولا ما يستحقش وماذا علينا ان نفعل في الح- في الحلقات القادمه شيخنا يعني حتى يعني قصه السيده ماريا القبطيه اتفضل حضرتك شوف يا أستاذ أشرف طبعا والله ما أنا أدري يعني أتمالك أعصابي إلى الله المشتكى يعني هذا الرجل قلت هو بذاته وبكم علمه لا يستحق الرد من ولد الأصغر ولكن لأن دولا ومؤسسات وجهات هي التي تدفعه إلى ذلك وتملي عليه بذلك ويتحدث في فضائية على مستوى الكوكب الأرضي لذا فنحن نرد عليه ونذب عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم بل النكرة اللي معاه هذا يقول محمد كده محمد يتحدث عن سيد سيدي سيد سيد أبيه وأمي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقول زنا زنا النبي بتاعنا لزنا قرآننا قرآننا هو السمو قرآننا هو العلو نبينا زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم مع أم ولده التي أنجبت له إبراهيم يقول زنى بها أهذا مع احترامي هو العلم أهذا هو الإنصاف هذه اللهجة يا أخي أقسم لك بالله أقسم لك بالله إذا كانت عقيدة القوم على ذلك وأسلوبهم على ذلك ومصطلحاتهم على ذلك فإني أقول إن عباد البقر أطهر منهم بكثير أسأل الله أن يقطع ألسنة هؤلاء امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين طيب يعني هي فرصه آه، يعني ما كناش يعني انا فعلا تضايقت جدا انا الحقيقه ما بحبش اتفرج على الراجل ده على الاطلاق لكن حكم المهنه نظراً الآن- للبعض.
أو حكم- اه الذين قالوا الزغب يشتد هذا نبيكم طيب.
وتقولون مم.
نحن فداءك يا رسول الله نفديك بآبائنا وأمهاتنا وتعلقون على السيارات كده فداء أين الفداء أين الفداء ورسول الله يفعل بها يا أخي أديك حاجة بسيطة سير أعلام النبلاء يا أستاذ أشرف للإمام الذهبي في ترجمة أبي معاوية الأسود كان رجلا ضريرا يا أستاذ أشرف أعمى علم أن رجلا من الروم في المعركة يسب النبي كل يوم يخرج راسه كده بعد المغرب ويقوم سبب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأقتلنه أعمى أعمى والله لأقتلنه أم رايح حمل السهم وبعدين قال لهم خذوني في المكان الذي يخرج منه خذوه قال لهم أشيروا إلي أين أرمي قالوا هكذا وقف لغاية الغروب ده كان بيسب الرسول قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم رماه بالسهم فدخل في حنجرته فسقط كالكلب ميتا وهذا تشبيه كالكلب ميتا هذا على ظهر الأرض يتطاول على محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا منظمات حقوق الإنسان أين هي طب ازدراء الأديان أين هي إلى آخر هذه الأمور ثم يقال الزغبي يشتد حسبي الله خلينا نقول ان لو لو ان مسلما او او اعلاميا او شيخا خرج في فضائيه و- وسب احد القيادات الدينيه فقط.
المسيحيه لا أقول مش لا مش أقول نبيا سب يسوع لأننا المسيحيه أبدا لا نسب نبيا ولكن سب البابا شنبه أو سب بابا الفاتيكان مع احترامي انظر إلى ما سيحدث من سجن وتعذيب وربما القتل صحيح.
لا حول ولا قوة إلا بالله
احنا الحقيقه يعني آه،
نبدا حلقه دخلنا في العلم دخلنا في العلم دخلنا في الآن هو طبعا هم ذكروا في في يعني في هذا الفصل السريع ذكروا آه، بعض ال- يعني الكلام الخدش للحياء وبعض الالفاظ ال- اللي مش جيده اللي مذكوره في القران وذكرها محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقه يعني آه، القصه قصه غريبه جدا آه، يعني آه، في المسيحيه او في المدارس اللي اشرت اليها في المقدمه مدارس يوم الاحد بيعلموا الاطفال زي ما ذكرت ان الاسلام دين جنسي وان النبي الاسلام رجل كان رجل جنس وتزوج الكثير من النساء ويعني اشياء كثيره جدا احنا مش عايزين نتكلم فيها كتير لكن ليا بعض التساؤلات اللي هنعقب بيها آه، مع فضيله الشيخ محمد الزبري في هذه الحلقه يعني آه، الالفاظ الموجوده في القران الكريم فيما يتعلق بالزنا والنكاح و... و... والغائط وبعض هذه الالفاظ آه، هذه الالفاظ اليست موجوده في الكتاب ال- المقدس في عند ال- المسيحيين ده تساؤل اول التساؤل الثاني آه، هل هذه الالفاظ فعلا تخدش الحياء الفاظ ذكرت في القران هل هي بالفعل تخدش الحياء ولا احنا كمسلمين ولنا عقيدتنا ولنا قراننا ولنا نبينا صلى الله عليه وسلم بنتداولها وبنقراها امام نسائنا وامام اطفالنا فهي تخدش الحياء ولا لا تخدش الحياء هنقف- هنتوقف عندها ايضا آه، هل هذه الالفاظ هي ضروره تشريعيه ودينيه وتاريخيه ولا كلام كده وخلاص يعني كان نازل علشان الناس وخلاص تتكلم وتردد يعني آه، كمان هل الالفاظ دي تتسم بالوقاحه ولا تتسم بال- بالرقه وبال وبال ب- بالطهر تساؤل اخر هل هي تدعو الى الاباحيه والفجور؟ هل هذه الالفاظ التي ذكرت في القران فيما يتعلق بالنكاح وفيما يتعلق ب آه، ال- ال- ال- ال- آه، الفرج كلمه الفرج هل هل هي تدعو الى الفجور؟ يعني هي- وتدعو الى ال- يعني الى التصرفات البهيميه آه، هل هي تبرر خطيئه او فحشاء؟ مجموعه من التساؤلات هنرد عليها النهارده واحنا مع فضيله الشيخ محمد الزغبي ويعني اسمح لحضرتك الاول قبل اتفضل يا أن استاذ.
نستقبل اتصال تليفوني آه، دكتور محمد من تونس السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا أخي أنا ذهلت ذهلت لهذا لهذا ال- الذي يتطاول على حضرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه أنا وسلم.
ذهلت والله وأصبت بالغثيان ما الذي جرى وما الذي يجري أين أين ال- أين المسلمين الأحرار ما الذي جرى لهذا هذا ال- هذا الخنزير الكلب يتطاول على حضرة الحبيب سيد الوجود ولا فقر صلى قال الله عليه أنا سيد ابن آدم ولا فقر يتطاول عليه صعلوك أفاك مثل مثل الذي رأيت والله يصبت بالغثيان والدوان وحتى أغمي علي الآن سقطت من فراشي ما الذي تراه وما الذي يجري هذا أين هو هذا الكلب أنا فني أنا وكيل نيابة أنا لو جد أجئت بمثل أقبض عليه وأشنقه وأشنق هذا الكلب الأفاك لعنة الله عليه هو الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يقول من سب صحابتي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله لن يفلته لن أي تفيد النفي المطلق ما الذي جرى من أي أين الشعب المصري الأبي المؤمن الموحد يقبض على ما كانش هذا قبرص.
ما أنا أرجو من فضيلة الشيخ الزغبي أن أن أن يقيم علي الحد هذا هذا الأفاك ومن معه أي أي شيء هذا أما أصبت بالغثيان هذا مصيبة من كذاب أفضل من هذا لعنة الله عليه ومن أحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين دكتور محمد جزاكم الله خيرا على يعني هذه الغيره واحنا يعني احنا يعني في قبرص رجل ان ك- ان كان يا شيخ إن طبعا احنا للتوضيح هو آه، زكريا بطرس مقيم في قبرص وليس موجودا في مصر على الاطلاق مم.
آه، عشان حتى نسائل يعني حتى المصريين أو والله يا الشباب أخي لو المصريين.
كان موجودا بأرض مصر لعلقته بين السماء والأرض لكنه في حماية الأمريكان أسأل الله أن يبيدهم وفي حماية الاتحاد الأوروبي شيخنا يعني ال- يعني هذه الغيره اللي احنا بنبحث عنها عند المسلمين اصل ليس هناك اكثر من نبي الاسلام ليس هناك من أكثر, اكثر من الاب بعد واكثر الله.
من الام نعم.
واكثر من ال... واكثر طبعا بنتحدث عن البشر بنتحدث عن آه.
الذات العليه سبحانه وتعالى لكن الفكره يعني إح- يعني احنا فعلا لم نكن نتمنى ان نذيع هذه الفواصل لكن اعلموا يا مسلمين ان هي موجوده وتذاع في ساعات طويله جدا قناه كامله مخصصه لهذا قناه ساعة.
كامله تدعم من جهات خارجيه من جهات دوليه من مؤسسات من جمعيات لاجل هذا فقط من اجل سب النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم أدخل علم عشان ما يقولش ده هرب ولا بتاع اتفضل يا شيخنا بقول للقمة الزكريا مش بهنك أهو. بقول لك تعال للطهر القرآني وانظر إلى النجاسة التي تعتقدها أنت يعني مثلا شوف ربنا شوف الأسلوب لما يتعارض إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم شوف ما يجي في حق المرأة إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تعال موضوع ثاني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أيضا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا انظر حتى النسق القرآني في ذلك بالنسبة للبشارة ولما بشرها بالمولود بعيسى صلى الله عليه وسلم قالت أنا يكون لي غلام ولم ينسسني شو شوف اختيار الألفاظ يمسس.
ولم ينسسني بشر ولم أك بغيا إلى آخر الآيات أيضا شوف وراودته مع يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي تهيأت لك قال شوف شوف الأدب شوف الطهر شوف النقاء وقالت هيت لك قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم لا, لا, لا, لا, لا يفلح الظالم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء شوف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء شوف القرآن بيصرف السوء والفحشاء كلام ربنا هو ويقول لك إن محمد زنى بماريا أيضا إما تنظر إلى قول وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا إلى آخر الآية أيضا شوف بقى بالنسبة حتى الرمي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا شوف يعني ما انظر لأي آية قرآنية في هذا المحك يعني عجيب إنما لو جيت أنظر فيما عنده الآن أقسم بالله لا أستطيع أن أذكر لفظة أمام الجمهور أمام الجمهور أستحي أستحي من ذاتي ومن أولادي ومن أهلي لأن الكتابة ستسمع منه الآن البعض على لسان محمد م. آه، على ما محمد يجهز لنا يعني بعض ال... هذه ارجع ال- للاول في حته آه.
الفرج و- آه.
وسخره من النبي تمام تمام شوف يا استاذ شوف يقول لك ايه محمد على سيدنا محمد محمد الكلمه مش عايز انطقها عيب كلمه وقعد يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي كلمه ايه الفرج الفرج خدت بالك ازاي وكلمه نكاح قال الكلمه دي واستظرف راجل بلغ 76 داخل 77 سنه واستظرف ويقول لك كذا طب اسمع هو بيقول لك الفرج دي يذكرها ده نبي ده كذا وقام سبب النبي صلى الله عليه وسلم اقول له هو بيقول لك عمل بقى طبعا هم حاطين قدام المونيتور وقاعد يقرا منه شوف بيقول ايه بيقول كلمه فرج وردت في القران والسنه 3132 مره انا بقول له تعالى بقى يا زكازيكو تعال بقى عشان افهمك يا زكازيكو والله لن تفهم حاجه في القران ولا في غير القران بس اسمع ال- ازاي جاب النتيجه دي يا استاذ اشرف هو عمل ايه كلمه البحث كما تعلم فرجا أيوة.
ويقوم باحث عنه طيب لما بحث بيطلع له كل ما يمس اي حرف من ثلاثه كما تعلم ولذلك آه، اهل العلم يقولون بالنسبة لهذا هذا لا يستدل به على الإطلاق لأنه يخرج عن المعاني والألفاظ حتى عن صيغة اللفظة وعن صورة اللفظ تمام.
لكن هو ده عمله اللي هو التدليس ما مقابل هو, كذا ما هو معتمد على عم جوجل اه انا هديك بقى شوف اسمع معايا عشان نشوف الكلمه دي بتيجي بشكل ايه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ايه هم في الحديث اللي هو استدل بهم في بعض حلقاته واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر ده عند احمد وفي سنده ضعف لكن الصحيح عندنا اهو شوف النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر يسر قال لك الفرج فرج ده الفرج يا راجل فرج شكله بالمعرفه الفرج آه.
الفرج أيوة.
ده اللي ببين لك الراجل ده عجيب زي ما يقول لك في قال الشكهاني شكيت في اسنانك مش عايز اغلط والله شكاني شكاني آه انا اسف مش هغلط بعد اذنك يلا.
اتفضل. طيب نسبح في النبي.
نستقبل بس اتصال تليفوني ونكمل مع حضرتك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ام جلال ام جلال وعليكم السلام ورحمه الله سامحني سب في رسولنا سامحني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معقول يسب في الرسول بتاعنا سا- معقوله القبيح الخنزير الحين نعاملوا فيهم الاسلام الحين نساعدوا فيهم المسيحيين وهيك هيك عامل فينا القسيس الكلب الخنزير الواطي الحقيري يتكلم على على رسول الله الكلب الواطي الخنزير يتكلم على رسول الله المنفخ الحقير سامحني فضيلة الشيخ سامحني اتكلمت بالاسلوب هذا كيف جزاكم الله.
الاسلام معقول يتكلموا معاهم ويحضنوا فيهم ويطبطوا فيهم معقول هيك الاسلام هيك رسول يتسوي هيك معقول الرسول هيك يتسب الحقراء وال- والقنوات العربيه والقنوات المصريه معقوله معقول تاني يحكم عليه بالاعدام فتيت يا فضيله الشيخ فتيت هذا انا مره كنت تقول لقب روحي نخش نخش لغايه الفجر هيك الفجره ناكله الكلب يسب الرسول المطلق الحقير الواطي الخنزير هذا
جزاكم الله خيرا آه، الحاجه ام جلال آه، يعني آه، مشاعر يعني اكمل المدى اللي ماشي مشاعر- وهربوا منه مشاعر. اتفضل، اتفضل.
طيب بعد ذلك يبقى ادي ادي الصوره يا استاذ اشرف اتفضل.
ايضا لما اقول نصر مع الصبر والفرج مع الكرب طبعا ده انس بن مالك السلسله الصحيحه 2382 طب جه عند ثاني. كل آه، كل ابن ادم اصاب من الزنا لا محاله فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى الى اخره شوف ويصدق ذلك او يكذبه الفرج طبعا حديث ورد في الصحيح وكده الى اخره وهنا في صحيح الجامع اللفظه دي فيقول لك ايه الفرج يقول لك اهو كلمه عيب ده كده الله اكبر الله اكبر انا باين لك اهي صور الالفاظ يجي جه عند مثلا ايه اياكم والفرج يعني في الصلاه قال لك الفرج حتى في الصلاه الفرج يقصد يعني في الصلاه وضمها للبحث بتاعه ده الفرج ما يبقاش بيني وبين اللي جنبي فرجه فرجة.
للشيطان مم. مم.
تتسع دخوله فانا بوريك الصور بس شوف ولا شك ان كل كلمه تختلف في المعنى حسب وجودها فيها يا استاذ اشرف يعني مثلا هناك كلمات اخرى تضم جزءا من الكلمات ايه في البحث دي فرجع اهي جمعتها لك فرجل وايضا فرجل وفرجل وفرجعت وففرج وفي فرجمها خدت بال حضرتك ازاي ضمن النتائج بالنسبه للسنه المطهره بالنسبه للقران بقى تعالى نشوف الالفاظ اللي ورد فيه اهي أ- والتي احصنت فرجها.
فرجها طيب تعال معايا لآية ثانية أهي التي أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون.
حافظون ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون شوف يا أستاذ دي كل الآيات تدعو لحفظ الفروج وصيانة الأعراض ومدح من يفعل هذا بالأجر العظيم يوم القيامة من رب العالمين أي طهر أعظم من ذلك ثم يأتي هذا ثم يسب محمدا صلى الله عليه وسلم ويتهم لفظته بكذا ولننظر معنى كلمة الفرج في لسان العرب يا أستاذ أشرف طبعا الفرج بالتسكين على الراء هكذا الخلل بين الشيئين بينه وبين اللي جنب مني فيه يبقى خلاص هذا يطلق عليه خدت حضرتك ازاي والجمع فروج وسد فروجه وايضا واجدع فروجه ما بين قوائمه سد فروجه اي ملا قوائمه عدوا كان العدو سد فروجه وملاها شوف يا سيدي والفرجه والفرجه كالفرج وقيل الفرجه الخصاصه بين الشيئين لو قعدت اجيب لك هنا الكلام والفرجه او فرجه الحائط وما اشبهه اذا كل لفظه انا مش عايز اضيع وقت المشاهدين بس في المصطلحات احنا اللغويه بنؤصل الكلمه لغويا ولكن وبنؤصلها في بأصلا الشرع يعني حديث النبي في صلاة طبعا.
الجماعة مم.
الحديث الصحيح طبعا اللي بيقول ايه ولا تذروا يعني ما تتركوا فرجات الشيطان يعني لا تتركوا فرجة للشيطان إيه اللي خلاني يبقى فرج وحتى لو لفظة الفرج ايه اللي فيها الله تعالى معاي الكلمة معروفة عند العرب ويعني متعددة الاستخدامات شوف لما ربنا يقول ايه مثلا أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناه وزيناها وما لها من ايه من فروج اللي هي الشطوط يا استاذ اشرف وما شابه ذلك او تصدعات ما في هذا رجل عجيب طب اسمع انا اقول حته واحده بعد اذنك هقول له يا قم الزكريا بكل ادب اهو يا قم الزكريا في سفر حزقيال سفر ايه يا استاذ اشرف حزقيال حزقيال 16 العدد 26 ترجمة الرهبانية اليسوعية في رأس كل طريق بنيت مرتفعا وقبحت جمالك وفرجت رجليك لكل عابر أنا عايز أعرف يعني إيه فرج رجليه أو فرج تم تفريج رجلين لكل عابر شوف وأكترث فواحشك أنا عايزك تجيب يا أستاذ محمد النص النص 6 16 26 بيتكلم هو زكريا بطرس في الحلقه قال ان كلمه فرج مش موجوده في الكتاب قال المقدس قال بالعهدين قال ده كتابنا ما يرضاش يجيب البذاءات ولا الوسخات دي ابدا لا عندهم جيبوا جيبوا انتقلوا اهو وانا قلت سفر ده لو هي حزقيال لو هي 16 كلمة- لو هي كلمه الفرج كانت ذاته وسخت ده طبقا لرايه لكن هي بالنسبه لنا احنا كلمه كلمة- طاهره وكلمه نقيه كلمة نقية، آه.
كلمة طاهرة.
و- وكما قلت لا وربنا الذي نخجل ذكرها.
لا نخجل من أبداً.
ذكرها لا نخجل من ذكرها ابدا بس عايز ابين له بس اصل يقول لك انا بقرا في الم... في الاسلام من 50 سنه انا ببين له ورب انت لا قرات حتى الكتاب المقدس ولا قرات اي حاجه في دين الاسلام اسكال 16 هات يا شيخ 25 محمد. انا عايز الاول الطبعه اهي الكتاب طبعة الرهبانية المقدس الإسرائيلية.
بتاع زكريا اهو
16 25 16 25 شوف يا استاذ اشرف اهو راس كل طريق بنيت مرتفعك وقبحت جمالك وفرجت رجليك دي اللي عيب بقى اللي عندنا مش عيب أيوة.
دي اللي كلمه عيب يعني في الشارع والعياذ بالله كل اللي اهو مم.
وفرجت رجليك لكل عابر شوف واكثر شو شوف وه- واكثرت فواحشك وزينت مع بني مصر جيرانك الغلاظ البدن واكثرت فواحشك لتسقطيني ها انا ذا قد مددت يدي عليك الى اخره ده العيب ولا مش العيب يا زكريا انت ما انت عارف اي حاجه لا في كتابك ولا عندنا
شيخنا يعني القرآن العظيم يعني حتى لما بيجي يت- يتناول زي ما حضرتك قرأت مجموعة من الآيات القرآنية لما بيجي يتناول حتى سلام.
حتى الجماع حتى الزواج يا سلام على الطرق.
مو- موضوع التورية وموضوع ال- يعني أفضى أفضى بعضكم إلى أي نعم، بعض أي يعني سلام.
إيه يا الأل- سلام.
إيه الألفاظ ديت وإيه الرقي في هذه سلام، الألفاظ سلام. الحمد مقارنة لله على نعمة الإسلام.
آه آه صحيح صحيح آه برضو حتى حضرتك أشرت الموضوع الممسة والملامسة يعني كتب عن ولم يمسسني أي نعم.
ولم يمسسني بشر شوف اللفظه شوف الجمال والطهر تعال بقى ل- ل- ل- ل- بقول كلمه النكاح وردت عندهم شوف بقول في القران والسنه وكتب التراث وردت قد ايه يا زكريا 18 283 18283 انا نفسي اعرف كتب التراث دي جابها منين وازاي هي كتب جمعها التراث إزاي؟
واضح ان كتب التراث عنده بتاعه كليله ودينه مم.
وضع علي بابا والاربعين حرامي وهيبوط.
والحاجات دي ده اذا كان حتى قرأ في الحاجات دي شوف يا سيدي هو بيقول كلمة من الكلمات المخجلة جدا والتي تهدر حق وأن تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم لك يا شيخنا يعني عفوا يعني هذه المقاطعة هو ليس زكريا بطرس فقط هو الذي ينظر لكلمة النكاح التي عندنا في أبداً.
القرآن أبداً.
على أنها كلمة لا ده هم يعني دي عرف معنى وأنا قلت هم بيعلموها يا باشا.
للأطفال أن كلمة النكاح في الإسلام معناها الوطء أنا من عايز أبين تماما تماما إن ردي هذا له ولأشباهه وأمثاله معايا يا تمام.
أستاذ شرف؟
تمام.
تعال معايا النكاح في اللغة يكون بمعنى عقد التزويج أنت بتقرا في الإسلام أنت عارف أي حاجة في الإسلام يا زكازيك المهم شوف هنا بيقول لك إيه النكاح في اللغة يكون بمعنى عقد التزويج ويكون بمعنى وطء الزوجة شوف فأما ما يدل على أن النكاح يطلق ويراد به العقد عقد يا أستاذ أشرف، عقد عقد أهو يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أهو ثم طلقتموهن الطلاق جه بعد إيه؟
بعد بعد العقد.
نكاح يبقى المقصود من النكاح هنا إيه؟
الزواج.
عقد زواج مم.
تعالى معاي ثم اتبع بقوله ثم طلقتم فسمى العقد نكاحا ويسمى الوطء نكاحا ايضا او شوف بيقول لك ايه فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يبقى ده عقد زواج ومش عقد زواج عقد زواج فمعناها تنكح حتى تعقد عقدا صحيحا على غيره معايا يا استاذ اشرف طيب تعالى معايا كده انا بقول له هل كان ذلك في الاسلام فقط لفظ النكاح ده معايا يا استاذ اشرف ده التساؤل اللي أنا كنت اتسالته مع حضرتك قبل كده هل هذه الألفاظ موجودة فقط في الإسلام وغير هو قام مذكورة؟
عامل ايه؟
مم.
جاب على الشاشه مم.
واحده مذيعه بتسال شيخ، الشيخ على قده، الشيخ على قده، بتقول له يا شيخ المذيعه بتقول له انه مكتوب على كل فرد ناكحه، مكتوب على كل فرد ناكحه، فقام استهزأ ولحق مع البتاع اللي معاه دي اللي هو ال- ال- ال- ال- البتاع دي، وقال له ايه؟ كيف هذا بالنسبه للعاهره؟ كيف يمكن أن يكتب على فرجها اسم كل ناكح فالتاني عمال يقول إيه؟ ده احنا محتاجين بقى مش عارف ايه اللي يملى القرآن دي عشان نقدر نكتب الأسماء يستهزأ بالإسلام وبتاع أولا أنا بقول له الحديث مش صحيح مش صحيح يا اللي ما المهم شوف يا سيدي أورده ابن تيمية في المستدرك على المجموع 1138 وخلاصة الحكم عليه قال لا يصح ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى من أقوال الصحابة ولا أثر عن هؤلاء إذا ده حديث ليس له سند من الصحة على الإطلاق مش عندنا يا أستاذ أشرف طب أقول له بقى اسمع يا زكازيك الهم اسمع كلمة نكاح في الكتب النصرانية التراثية خد عندك 12 اهو كتاب اسمه الدبلة والإكليل مش انت بتسألني يا موجود عندهم ولا لا اهو كتاب الدبلة والإكليل افتح صفحة 235 يا أستاذ محمد طب لا انا عايز اوريهم الاول الدبلة والإكليل ها ركز جيب الصورة موجود عشان وطيب لا يقول له ده بتاعنا شوف يا سيدي بيقول ايه فيقول الانبساوس اسقف الاشموني في كتابه مصباح العقل الطلاق لا يجوز عندنا بعد عقد النكاح بالصلاة والدعاء والبركة وحضور الإمام إلا بالفاحشة المثبتة وهي الزنا فقط. يا حبيبي صور دي صور دي صور الآن بساوس بيقول إيه أهو أهو كتاب مصباح العقل بناء على كتاب الطلاق مكتبه.
لا يجوز عندنا بعقد عقد النكاح عندك النكاح مؤدبة وعندنا مش مؤدبة يا زكازيك لا هي هو ما يعرفش ان عندهم ربنا يعلم. والله ما بيقرا حاجة خالص أبو الزيك رجل بيزنس مش فاضل الكلام ده
طيب ده فيما يتعلق بكلمة النكاح و- وتحدثنا أيضا عن الكلمة ال- ال- السابقة أيضا الفرج آه، في كلمات أخرى أيضا بينظروا إليها عندنا يعني مثلا زي كلمة الغائط وإحنا ال- الحلقة قبل الماضية تحدثنا إحنا إحنا طبعاً عندنا اسمه الغائط أي نعم.
هم عندهم كان إحنا عفوا يعني آه.
لفظ لفظا الخراء يعني ف- فكرة ال- حتى لو التقاء يخلوه، بيخلوه.
أيوة، في كتاب أيوة.
المقدس.
فالفكرة هنا في تساؤلاتنا معاك يا شيخ انا عايز محمد.
اقول بس للجمهور يا جماعه اعتزوا بدين الاسلام دين الطاعه ربنا فعلا قال وانك لعلى خلق عظيم شو اللي بيقول لك يا نبي الرحمه انت نبي شوف، نعم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رغم انفك يا قمص يا اخي عائشه زوجته رضي الله عنها وارضاها تصف لما سئلت عن خلق النبي قال او تقرا القران قال بلى قالت كان قرانا يمشي على الارض صلى كان الله عليه وسلم.
قرانا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
يمشي على الطهر كله هو في سيد البشر سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه كلمة أخرى من الكلمات صلى الله عليه وسلم كلمة أخرى من الكلمات اللي هم بيعقبوا عليها إن هي كواعب.
كلمة آه، كواعب كواعب أسرار وجبال الاطعال للشباب على فكره لا يفكر ان انا فضيله انا راجل بقرا 11 ساعه في اليوم مش فضيله أيوة.
اسمع كواعب دي ده انا هديله مفاجاه مسترخي كده لا يقول ده انا مجنون عشانه مش عشانك انا غضبان للنبي بس زكازيكو قمص اي كلمه كواعب يعترض القمص زكريا على كلمه كواعب ويقول ايه ده كلمه عيب ده لدرجه بيقول ايه الاعرابي اللي بيسال النبي مؤدب عن النبي قطع لسانه ادي مش غلط فيك قطع لسانه ما اتكلم عن سيد البشر وعن احب خلق الله الى الله والله افديه بدمي واولادي وما املك شو بقول ايه كلمه عيب ومعناها شوف يا أستاذ أشرف أهو أجيب لك يا سيدي يقول لك مثلا كعابة وكعبة بالتشديد مع الفتح على العين أهي نهد ثديها تعال معايا بقى كلمة كواعب تعبر عن مرحلة عمرية وليست وصف جسد المرأة زي ما هو قول يا أستاذ أشرف مرة ثانية كواعب لفظة أو كلمة تعبر عن مرحلة عمرية وليست في وصف جسد المرأة طب اسمع معايا يعني ما اقول لك ايه البنت اللي بلغت خدت العضله ازاي يبقى بتكلم عن مرحله ايه سنيه وليس وصفا لها خد معايا يعني مثلا اسم ناهد اللي بيطلعه يقول لك ده كانت مسلمه واتنصرت وهي اصلا نصرانيه من ظهر نصراني من ظهر نصراني تمام.
ما تعرف كل حياته قايمه على التزييف اهي ناهد اللي هي ناهد متولي اللي في قناته شوف بقى معنى كلمه ناهد اي كبر ثديها خلي بالك معايا دي اهي ناهد يعني كبر ثديها ففي لسان العرب وفي حديث وازن ولا ثديها بناهد اي مرتفع ولا ثديها ايه بناهد لفظه كده ولا ثديها بناهد يعني مرتفع يقال نهد الثدي اذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم ومع ذلك تسمي ابنائها ناهد وناهد اللي معاها ما لاش اسمك عيب ها اسمك ايه مش عيب ولذلك انا بقول له الكلمه في حد ذاتها لا تثير الغرائز فهي لا تشرح جسد المراه اللي هي كواعب يا اخي القران ده طهر يا أخي القرآن نقاء أدعوك للإسلام يا زكريا هداك الله هداك الله هداك الله مم. عندنا برضو يعني ذكر على فكره يعني في ذكر في هذه النقطه فما اعرفش جاهز معاك ايه في النص موجود عندهم في حزقيال 23 عن 3 اللي هو بي- حبيبي لي بين ثديي يبيت يعني يعني ده نص موجود آه، استاذ اشرف الحلقه اصلا النهارده مش هتبتدي دلوقتي يعني يعني لا احنا لا كده لا لا.
عندنا اسمع كلام أستاذ أشرف الألفاظ اللي زي قراها أنت ماشي ما عندنا حلقه كتير لا، احنا عايزين يا بقى- ما- عايزين نص- نبتدي نص- الحلقه اه يعني نص لازم نبتدي واضح، نص الحلقه واضح. طيب احنا احنا مش هنعرف قرأت الاقتصاد ده يا أستاذ أشرف.
اه يعني عايزين نبتدي الحلقه بس عشان كده احنا بندعو كل مش المشاهدين تقول اولا النبي على لنا النبي صلى الله عليه وسلم زين تعال طب حضرتك شيخنا برضو للتوضيح يعني معلش احنا عايزين نتحدث عن آه، السيده مريم القبطيه ام ابن النبي صلى الله عليه وسلم السيده والله نعمل لها حلقه نعمل لها حلقه زوجات الرسول بسبب- كلها هنعمل حلقه ان شاء الله تراب الاثر اللي كان يمس النبي احمله على راسي وراس ابي وما يكفيش كلمه ده حلقه في حلقه إن شاء الله.
حلقه إن شاء الله.
اكراما لرسول الله في حلقه صلى عن الله المراه بين المسيحيه صلى الله وال عليه وسلم.
وال- وال- ليه برضه تسأل عايزين نحطه برضه عندنا في في الحلقات القادمه ان شاء الله آه.
يعني آه، دي يعني حاجه فكرت فيها ب- بشكل يعني بسيط آه.
آه، آه، اذا كان اذا كان رجل الدين المسيحي ينزه بعدم الزواج اه فكيف يتزوج الرب مم.
ويلد فعايزين الموضوع ده برضه موضوع المناظره شائك حصلت بين شيخ مسلم مم.
وقصه مجموعه كبيره جدا مم.
هي اختتمت بالبدايه مم.
الشيخ لما دخل عليهم قال- كانوا رهبان كلهم رهبان قال لهم آه، كيف حالكم؟ قالوا زين وكيف حال الجماعه؟ يعني نساوينكم كده قالوا نعوذ بالله ما نتزوجش من مات زوجات قال مستعيبينها وتعيبونها على انفسكم وتدعونها لله جل وعلا انتهى تمام مم.
طيب ننتقل لنقطه اخرى وانت حضرتك كنت بتتكلم يا استاذ محمد على احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي الحلقه بتاعه البرنامج ان شاء الله تعالى الحلقه ان شاء الله تعالى دلوقتي بس خلي زكريا اللي يقدم.
ده اكيد احنا معانا مفاجاه ان شاء الله ان زكريا بطرس هو اللي هيقدم حلقتنا ان شاء الله ناخد دلوقتي الفاصل اللي جاي معاك يا محمد بعد ون- ما تنساش زكريا اللي هيقدم لنا الحلقه طيب ناخد الفاصل معاك يا محمد ونعود لنواصل الحوار الحلقة مع اللي الشيخ فيها محمد الحلقة.
الزهري
أنا هنبه إن الستات اللي حوالين التلفزيونات ي- ي- ي- يسيبوا الأوضة ويسيبوا التلفزيون ويشوفوا لهم أي حاجة دلوقتي يروحوا ياكلوا إحنا بالليل قبل ما نخلص الكلمتين قلالات الأدب اللي إحنا هنقولها
هم ايه كلمتين يا استاذ بيعترف محمد ان هو الأدب.
مش منع الشيخ اللي هيتكلم ان شاء الله اتفضل يا شيخنا هم كلمتين بقى اللي هو ما قالهمش دلوقتي طيب يا سيدي انا عايز ما حدش يزعل مني ابدا طبعا هو قاعد يتكلم في ويسال النبي طول طبعا الكلام اللي قال عليه احنا خدنا الحته دي اللي بيقدم فيها الاسئله للنبي بس بجيب له كتابه اهو مش القران والنبي بس عايز الناس دايما تلتمس لي عذر انا رجل ناقل لسبب واحد دفاعا عن دين اللهم يا رب اكتب لي الشهاده في سبيلك شوف يا سيدي حاله الاغتصاب الاولى من الكتاب المقدس اللي هو كتابه احنا لنا القران انما كتابه بقى اول حاجه اجيب لك هو مليان مليان كلام عيب انا كتاب فيهم كتاب كتاب مقدس المقدس موجود دلوقتي آه.
في العاديه اه تشرح اتفضل أو يا أستاذ أشرف.
هو شوف سؤال- يا سيدي سؤال.
حالة الاغتصاب الأولى يصف النبي لوط الكتاب المقدس ده يا جماعة بأنه ديوث وبناته اغتصبوه سيدنا مين؟ لوط نبي نبي رسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه كان ديوث وبناته عملوا معاه الفاحشة تعال اسمع معايا حالة الاغتصاب الأولى الكتاب المقدس يصف لوط أنه ديوث وبناته اغتصبوه سفر التكوين أهو يراجع ورايا بالحرف سفر التكوين الإصحاح 19 العدد من أربعة لثمانية أشهر شوف تعال معايا 19 بقى أهو وقبل ما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاه فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة أخرجهما إلينا لنعرفهما يعني قالوا ضيوف فقالوا له خرج الضيف عشان نعمل فيهم الفاحشه يعني شوف اللي جاي فخرج اليهم لوط الى الباب واغلق الباب وراءه يعني خرج يدافع عن الضيف بتاعه ما يتعملش فيهم الفاحشه وقفل الباب شوف اللي جاي قال لا تفعلوا شرا يا اخوتي هو ذا لي بنتان عندي بنتان هم لم تعرف رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحصل في عيونكم وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخل تحت ظل إيه؟ سقفي شوف تعالى بقى الترجمة العربية المشتركة 19 8 لي بنتان ما ضجعتا رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم نكمل الآن القصة لوط مع بناته سفر التكوين صحاح 19 العدد من 30 ل 36 شوف بقى اللي جاي الأهم أنا زعلان في حق نبي وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغار يعني خاف على نفسه على بناتهم اللواط فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة عنده بنتين بنت بكر وبنت صغيرة خالص قالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ اللي هو النبي وليس في الأرض رجل ليدخل علينا يعني يتجاوزنا ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا خمرا تعال نسقيه خمر ونسكره ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسل تعال نسقي خمر بنات النبي يقولوا كده يسقوا أبوهم النبي خمر وعشان يعمل معنا الفاحشة يبقى الكلام اللي بيقول عليه عيب عندنا احنا تعال يا سيدي فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها يعني زنت مع أبوها البنت جايب النبي لوط مع النبي لوط آه.
عليه السلام بعد ما سكر يعني هو سكران سكران ودخلت زنت معاه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد اليوم التالي بقى أن البكر قالت للصغيرة البكر قالت للصغيرة ده دورك بقى أهو إني قد اضطجعت اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمر الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا مرة ثانية خلي بالك في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجع اضطجعت معه يعني زنت مع أبوها أهو ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ده المصيبة كان حمله فحبلت ابنة لوط من أبيهما فشوف بقى المفاجأة سوف أنقل لكم عن لوط الكتاب المقدس مقولة شهيرة لأحد آباء الكنيسة اللي هو بشوي كامل الملقب بحامل الصليب شوف عقب قال إيه في أقوال عن إيمان فيقول أهو ضعف الإيم... ضعف الإيمان جعل لوط حقيرا هذا نصه اللغة العربية ضعف الإيمان جعل لوطا حقيرا بقول عن النبي عن النبي إنه ضعف إيمانه وبقى حقير يشرب خمر ويزنك بناته أعوذ بالله سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك سامحنا يا رب العالمين تعال حالة الاغتصاب الثانية في الكتاب المقدس اسمع بقى ابن نوح يغتصب أباه ابن نوح الولد بيغتصب أبوه النبي آه، سامحني يا رب سامحني عشان كده بقول لحضرتك يا شيخنا هي القصه مش قصه زكريا بطرس الان احنا قصه قصه يعني يعني لو احنا حابين نكمل في هذه السلسله احنا يعني مش مش مش مجرد وقوف عند ردود لزكريا بطرس ولكن القرآن.
تصحيح عقيده شوف القرآن احنا ل- لدينا دور كبير جدا في تصحيح هذه العقائد أشهر التشريعية.
شو القرآن قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي شوف أدب شوف الأدب شوف أدب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا بناتي واللي بيدخل عليا كمان أهو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بالله عليك فيه نور أكثر من كده فيه نور تعال هنا حتى الاغتصاب الثاني ابن نوح يغتصب أباه كتاب مقدس سفر التكوين الإصحاح تسعة العدد من 20 ل 25 وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر يعني هو كان طبيعته عبد سئاه هو اللي بيسكر على طول نوح أهو والعياذ بالله وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه ابنه أبصر عورة مين أبيه وأخبر قوي خارجه شوف فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشى إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره يعني ف- بقى من السكر علم ما فعل به ابنه الصغير وإحنا بنسأل القم الزكريا تعرف ليه يا قم الزكريا نوح لعن ابنه شوف أحد أكبر المواقع النصرانية بعنوان لديك أسئلة يا أستاذ أشرف جيت كويش أهي جيت كويكستار جويتشن دوتشن كويتشن تنطبق ايه؟
كويتشن والله ما انا عارف مش مشكله مش مشكله مش مشكله جيت ها قولها للجمهور ثاني جيت كويتشنز انا عليه الحب بتاع الكتب دي انما دي كان ده فيش بتاع المواقع اللي عم دخلت النت دي جيت ايه؟ جويتش دوت دوت كوم في سؤال عن نوح ابنه لماذا نوح اهو لماذا لعن نوح ابنه حام وكنعان يقول الموقع والذي يعد من اكبر المواقع النصرانيه التي ترد على اسئله النصارى والذي يشرف عليه مايكل هودمان شوف هو حصل على ماجستير في اللاهوت المسيحي واللي بيجاوب على الاسئله المتخصصين في اللاهوت يقول موقع ردا على هذا السؤال انه يراه البعض انه قد يكون فعل حام مع نوح ممارسه الشذوذ او الاغتصاب أو الاغتصاب يقول أيضا الموقع أنه يوجد احتمال آخر أن ابنه قد فعل مع زوجة نوح هذا الفعل يعني هو غضب عليه من أجل أنه ستين.
اغتصب واغتصب وعمل زوجته.
في ابرة ابوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوف يا سيدي ولكن يؤكد جناب القمص قول التلمودي البابلي يعني اللي هو صفحه 70 كتاب السنهدرين ماذا يقول عن قصه نوح الملاحظه رقم 75 انه اخصى نوح وزن به نوح الموجوده كده كتاب التلمودي خصام.
البابلي برضه في النسخه دي بيقول لك انه اخسى نوح وزنى بيه خصام خصبه وزن به مفهوم اديك حاله الخصام الثالثه انا عارف انا مسجل لك كام فوق ال 20 حاله احنا الخصام طبعا وقت الحلقه لن, لن يكفي طبعا لكن احنا يعني آه، اللي باقي كله على فكره زنا محارم احنا احنا, قصص احنا زمان عايزين كتير، نتوقف مع فاصل سريع آه، مع محمد آه، ناخد الفاصل اللي جاي آه، برضه سامحنا يا رب.
آه، موضوع الالفاظ ال- ال- القاذره عند زكريا بطرس حرب على نتوقف عندها قليلا ونعود لمواصله الحوار مع فضيله الشيخ محمد الزهري
الكتاب المقدس كله في عهديه القديم والجديد كله لم يذكر هذا اللفظ ولا مرة واحدة نعم فعلا فهل يعقل أن الله الذي عفى عن ذكر مثل هذه الألفاظ في العهدين لا سمح الله يعود ويتدنى إلى هذا المستوى الذي في القرآن أمام الحقيقة المفجعة هي أن القرآن الذي ذكر هذه الألفاظ الجارحة للحياة هو ليس من الله ملاحظة فعلا رائعة جدا لأن هذه الألفاظ ليست لغة الله القدوس نعم ليست لغة الله القدوس نعم ليست لغة الله القدوس نعم
انكار اخر للقران الكريم يعني فقط؟
لا ده انا سب القرآن وسب النبي ده, ده انا بتحدث عن ده, ده القصه مش قصه هو حط ألفاظ.
معيار الالفاظ دي ما ينفعش تكون كلام الله وانا بقول مش كلام ربنا اه و- وربنا سبحانه وتعالى نزل العهد القديم والعهد الجديد بدون ألفاظ بدون خدشة ألفاظ الحياة.
خدشة.
وانا ده انا ما جبتلكش حاجه من الاغتصاب وغزنا المحارم ده جاب لك الانبياء كلهم بتوع زنا داوود جايبه لك زاني وراح جاب المراه كده وقعد يزنا م- فيها معانا كده.
معانا في الحلقه يا كلنا نشتكي من أستاذ هذا أشرف، الملف عايز طبعا اقول لكن حاجه بس للمشاهدين والمشاهدات انا بقول لاولياء الامور انا لما اجي ارد بقى على دي وافحمه وقلت له قبل كده يا زكريا جيب لي معاك 50 قسيس على شاكلتك اناظرهم الوقت عشان عرفت انك مسكين خالص ائتني ب 1000 قسيس للمناظره معنا الاستاذ عبد الكريم من المانيا آه، السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله حياكم وبركاته الله أخي الكريم أسأل الله أن يرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة امين يا رب العالمين طيب أخي الكريم أنا اسمي جوزيف صليبة مسيحي سابق ومسلم حاليا الحمد لله رب العالمين الحمد لله سنتين.
الحمد لله ولي غرفة في البالتوك تدافع عن عرض الحبيب المصطفى الحمد صلى لله.
الله عليه وسلم وتدعو النصارى للإسلام العظيم واسم الغرفة محمد رسول الله أخي الحبيب بارك الله فيك وشيخنا الفاضل رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة والله يعني أنا أقول مثله هذا زكريا بطرس في قرآننا كالحمار يحمل أسفاره فهو هذا الرجل لم يقرأ قط في كتابي فألم يعلم هذا الديوس كما جاء في كتابه أن الرب يصفه ب أو ابن الزانية وأنا سأعطي النص الآن إشعيا 57 ثلاثة يصف رب الجنود إلهه المزعوم أن كل البشرية أولاد عاشرة إشعيا 57 ثلاثة أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الفاسق نسل الفاسق والزانية فألا يعلم أنه في كتابه ابن زانية موصوف لماذا يتعدى على عرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألم يقرأ الألفاظ البذيئة في سفر حزقيال وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل ألم يقرأ في كتابه أول ما أوحى الله سبحانه وتعالى لهوشع قال له خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا وأنا إذا سمحت لي فقط دقيقة أريد أن أسمع فقط النصارى والمشاهدين الكرام الآن مدتها دقيقة كيف زكريا بطرس يريد رجال النصارى كلهم أن يصبحوا ديوسين وعندما نساؤهم تزني يقول لهم تعالوا وأصلحوا مع نسائكم وهذا هو دليل الحب فإذا سمحت لي أشغل هذه المادة لمدة دقيقة واحدة أو هي نصف دقيقة فجزاكم الله عنا خير الجزاء
ربنا يجزيك خير الفصل ده معنا ربنا يجزيك خير استاذ عبد الكريم آه، احنا مع مع- مع استاذ محمد معانا هذا آه، الفصل بتاع هوشة هو بتاع هوشة؟
بيتكلم عن الم- المحبة اللي في الكتاب المقدس فإن شاء الله يكون معانا جاهز في ال- هذه الحلقه إن شاء والحلقه الله إن القادمه شاء الله أو مش ما عرفناش نشتغل الحلقة ده نشغله الحلقة الجايه ان شاء الله معانا يعني ان شاء الله بس عشان نديكوا الوقت أنا عارف إن إحنا هناخد حلقتين إن طبعا طبعا طبعا احنا احنا احنا الوقت انتهى اساسا بس احنا يعني واخدين مهله احنا واخدين آه، فرجه بقى واخدين واخدين فرجه من آه، استاذ محمد آه، ان احنا نمد بعد الوقت القليل لكن احنا الموضوع لسه لم ينتهي ولسه معانا آه، طبعا لا احنا معانا احنا لسه ما بدأناش دلوقتي احنا دلوقتي الحلقة دي لسه ما وقتها بدأناش.
لا خالص لا يا احنا استاذ محمد لسه- انت لا لا قناه لا يا استاذ محمد انت كمان ده بجد احنا عايزين يا قناة أستاذ يا استاذ اشرف هو بفكر ان الذوق مشغول بال- ب- يعني بالصراع مع اليهود والروافض والبهائيين والقاديانيين والطرقيين لا ده انا مستعد افتح مع ألف جبهه وبالعلم باذن الله انت ضعت معي اهو ادعوك للدخول في الاسلام انت واللي معك وان شاء الله يسلم على ايدي ان شاء الله استاذ اشرف انا إن عايز شاء بس الله.
اقول ان الحلقه دي كانت الجزء الاولاني اللي احنا بنرد فيه على حلقته بتاعت خدش الحياه الالفاظ الاسلاميه شجاع احنا انشغلنا باللي احنا نرد على حلقته بتاعت الجمعه اللي فاتت وموضوع خدش الحياه ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى برضه للكبار فقط اللي احنا ما قلناش حاجه يعني انا اذكر على سبيل المثال مثلا احنا عندنا بسم الله ما شاء الله فوق الخمس 50 ورقه مليانين ما فيهمش اي تعليقات مليانين ورق كلام من كتاب مقدس عندنا جزء خاص هيبقى موجود لنشيد الانشاد بعد اذنك سبحان اتفضل يا استاذ اشرف انا قلت ما عادش حد يعلن على الشاشه ابدا انه دخل في الاسلام عارف ليه انا هديك احصائيه دقيقه بكيف بكل شيء عدد اللي دخلوا الاسلام باذن الله منهم دفعه 45 واحد من موقع نصراني باذن الله رب العالمين في نهايه الموضوع اللي احنا فيه انا انا كنت عايز اخفف الامر هو مش عايز يبطل سب في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القران بس خلاص إذا اشرب يا زكزك يعني ن- نرفض هذا السب ولا- ولكن إذا كان نرفض.
في صالح ديننا ويأباه المسيحيون الذين لديهم جزء من العقيدة ويتحولوا فهذا لصالح الإسلام إن شاء الله.
نعم.
هذا لصالح الإسلام آه، شيخنا يعني يعني آه، ال- ال- ال- زكريا بطرس مش هنتكلم في المنطقة ان هو ما بيق- ما بقراش لكن من من يناصره ومن يقف خلفه ومن يقتنع بكلامه من المسيحيين أو غيرهم يعني القرآن موجود والأناجيل موجودة فيعني يعني ابسط القواعد العلميه عندما تستمع الى نص او عندما تستمع الى اشاعه او عندما ان تتحقق صح لماذا لا يلجا هؤلاء الى التحقق من مصادر يعني احنا الان عندما نتحدث في اي كلمه فنحن نذهب الى الانجيل سواء اي سفر من الاسفار او اي كتاب من الكتب ونقول عندكم في كذا في صفحه كذا في موقع كذا في لماذا لا يلجؤون الى هذا الاسلوب العلمي ويتحدثون من واقع يعني لم نره مره ما يمسك يمسك بايه قرانيه ولا بالمصحف ولا بكتاب يقعد يقول كتب تراث وقران وحديث ولا يمسك باي شيء شوف يا أستاذ.
فلماذا يلجؤون الى هذا الاسلوب العلمي؟
لعدة أمور الأولى أن الله ختم على قلوبهم وهؤلاء لا نملك لهم شيئا أبدا ثانيا لدخول الشبهات في قلوب هؤلاء فصرفتهم عن سماع الحق النقطة الأشد من ذلك والأهم أن هذا حسد حسد يعلمون أن الإسلام هو الحق والله يعلمون الإسلام في بنت بنت أنا مش عايز أعلنها يعني عشان نقول ده كذا اتصلت علينا الأول على أخت وادت لها رقمين أبوها قصة كنيسة كبيرة جدا بعد الحلقة الثانية أم عامل علي سيدي يركبها صوت وصورة يعني يسيء ليا البنت بتتابع تابعت الحلقتين شرح الله صدرها للإنسان مش قادرة لأن والدها هو القسيس بتاع الكنيسة فبتقولوا دي برمجة وده بخصوص يعني لما احنا هنحتاجك ضد الذنب الأيام اللي جاي محتاج نعمل كتير قلت له طب ليه كده؟ قال لا العيال اكلوا وش في القداس الشباب كلهم انتوا عايزين تردوا ما حدش عارف يرد على الشيخ الزهري ابدا ابدا ابدا ابدا ولذلك قلت له يعني اذا هو على يعني لا ما تقولش كده ما حدش عايزين نقول كده انكار من نرد اجل عليك الانكار وخلاص انكار من اجل الانكار وانا على فكره ده يعني هي اللي بعتت السي دي وهيشوفوا المفاجاه قريبا مش عايز اقول ان انا في صراع مع ده الراجل اللي في الكنيسه دي ابدا انت اللي دخلها انا ضد زكريا بطرس معنى انك تقف وتعمل معاه كده انا بساعد الاشعال في الطائفيه في بلدنا ده احنا بنذوب اقل حقوقنا يا استاذ اشرف شوف حاجه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى يا أستاذ أشرف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إحنا أعز وإحنا الأقوى وإحنا اللي على الحق ومعنا النور أهو وكم على شاكلة هؤلاء طعنوا في دين رب البريات وفي الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم فألقوا في مزابل التاريخ والإسلام نور يا أستاذ أشرف لو جبت قرآن كده من مصر واحد من السودان واحد طبعا من امريكا طبعا من كل مكان بالله عليك هتجد حرف متقدم عن حرف ولا كتاب واحد كتاب واحد بالحرف ولا مش بالحرف بالحرف وبالشكل هات لي بقى الكتاب المقدس المقدس اهو والكتاب مقدس اهو وجبت لك ما في مثل الثاني ولا في انجيل يشبه الثاني ولا في كلام يشبه الثاني فضلا عن الحاجات اللي هي العيب الكتير الكتير الكتير الكتير نحن على الحق ونحن الاقوياء الحمد لله الحمد لله احنا يا فضيله الشيخ الزغبي احنا مع مشاهدينا بنذكرهم ان احنا آه، يعني موقع ال- او ال- ال- الجروب بتاع البرنامج اضاءه ووزع على الفيسبوك الحمد لله بفضل الله يعني من ثلاث حلقات استاذ محمد وصل العدد 2347 لحد ما ده ندخل قبل الحلقه اه يعني احنا الحمد لله نعتقد نعتقد ان احنا يعني بر- برنامج ذكاء زي ما ذكرت في الحلقه الثانيه برنامج لا لا يعني لا يثار حوله اي دعايات في اي صحف ولا ولا في الطرق يعني يمثل يعني مثل هذه ال- الاهتمامات فبالتاكيد هو برنامج مهم ليس هدفنا ان احنا نتفاخر ونقول ده برنامج اللي يشوف أبداً.
ناس اكثر ده لله جل هدفنا وعلا.
ان احنا بنذب عن دين الله سبحانه عن دين الله وعن آه، حبيبنا احنا صلى الله عليه خدم وسلم خدم لدين الله كمان الناس اللي تحب ت- انها تتابع مع شيخنا الحبيب الشيخ محمد الزغبي في بعض ال- ال- الردود او في بعض الشبهات اللي بتاتيهم آه، فيقدروا يتواصلوا مع الشيخ محمد الزغبي على الايميل الخاص بيه نقول له يا استاذ محمد M dot الزغبي at Gmail dot com هقول ال spelling بتاع الزغبي هو- ايه هو معانا محمد بس يعرضه على الشاشه على الشاشه على برضه.
الشاشه موجود معاكم موجود اي سؤال اي استفسار اي عندك اي فيبيا ان شاء الله باذن الله تعالى تابعونا ان شاء الله عايز بس اؤكد استاذ اشرف ان الحلقات بتترفع على الزغبي TV وعلى ال channel على اليوتيوب channel اخونا ابو مريم بتترفع بعد الحلقه بحوالي 10 دقائق عشان زكريا بطش يحب يتابع معانا بس على قناه طول فضائيه على النت على دي الإنترنت.
اليوتيوب ده الزغبي موقع كيو- الزغبي الزغبي TV TV ده دي حاجة حلقات جديدة، دي حلقات قناة الشيخ تلفزيونية حمد.
موجودة لا على لا ال- قناه زي قناة.
قناه يوتيوب الموقع بيرفع عليه مقاطع كل حلقات الشيخ ويبقى الزغبي عليه موجوده عليه كل المناظرات طبعاً.
وكمان الموقع بتاع اخونا ابو مريم موجود برضه والجروب بتاع الاضواء والاصداء وانا بشكر بجد الاعضاء الجروب والقناه بشر عليه المشاهدين بأن خطبة الجمعة بتاعتي بتنقل كل يوم جمعة في قناة الخليجية من 6 ل 7 ليلا إن شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا فضل الشيخ محمد الزغبي احنا يعني لا بنكل ان احنا نشكر حضرتك الله يجزاك الخير.
وبنشكر ايضا مشاهدينا اللي اتصلوا علينا واللي ربنا حاولوا يتصلوا يحفظهم.
علينا ربنا يزيدهم يعني خير هذه وعلم.
الغيره على على دينهم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم نشكرهم ونتمنى ان هذه الغيره تتحول الى فعل الفعل ليس شرطا أن يكون فعل يعني كما يعني يدعي البعض ان احنا لا، لا، لا.
دين عنيف وان احنا دين تمسك ارهاب وان بالدين.
احنا لا ان احنا ان احنا يعني نتمسك بديننا كما بيقول شيخنا صب- يعني نتمسك بديننا ون- يا أستاذ أشرف.
ونتابع مثل هذه الامور حتى نرد يا أستاذ لا لنا بالخروج على الحكام ولا لنا بالمظاهرات ولا لنا الكلام الفارغ ده كله على الإطلاق ولكن إحنا نفدي النبي صلى بكل الله ما عليه وسلم.
امتلكنا صلى الله عليه وسلم أنا وفضيلتك محمد خدم لدين الله جل وعلا في هذا المكان ربنا يكرمك استاذ آه، اشرف اتفضل اعقب سامح.
بس تعقيب نهائي انا عارف ان الاخوه كانوا مستنيين حلقه سخينه وان شاء الله بنوعدهم لسه في حلقه سخينه ده الجزء الاولاني احنا ما- ما اتكلمناش واحد في- على 100 ولا على 1000 من اللي كنا محضرينه ان شاء الله الحلقه دي الجزء الاولاني في حلقه الجزء الثاني انا بشكر كل الاخوه على برنامج البال توك الغرفه الاسلاميه على البال توك واخص بالذكر الغرفتين غرفه الحوار الاسلامي النصراني وغرفه النصارى يسالون عن الاسلام والمواقع الاسلاميه اللي نشرت ال- الحلقات ده الشيخ الزغبي واشكر قناه الخارجيه وموقع قناه الخارجيه والجروب بتاع الفيسبوك الناس دي فعلا مستنيه أشرف في الصين ده صانع 16 ربنا ده يكرمه.
فده الله تبارك الله سبحانه وتعالى يوفقه وتعالى كرما ان شاء الله وغيره على تعالى دين الله.
انا ربنا يكرمك.
اتمنى الناس تستنانا ان شاء الله أفضل الحلقه شخصية الجايه عرفتها في حياتي.
الحلقه ربنا الجايه يكرمك ونفس يا محمد.
برضه الموضوع تبقى الكوبا فقط عشان برضه ايه شكرا ليك يا بالنسبة استاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنه الاديان على هذا الجهد الكبير هو زملائي في فريق العمل وشكرا لفضيله الشيخ محمد الزغبي واعانه الله على يعني ما يقدم وما يعني يناصر يعني احنا لعل من يشاهد الخارجيه شاهد خطبه الامس كانت في موضوع اخر صحيح لكن كان موضوع مهم جدا موضوع المسجد الاقصى يعني احنا زي ما هو ذكر فضيلته يعني يحارب ويرد في يعني عشرات المجالات آه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه وان يثبته ونشكركم مشاهدينا الكرام ونلتقيكم السبت القادم باذن الله في نفس الموعد آه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يجزاك الخير.